محمد من غيره لنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة علينا جميعا وأن يرزقنا فيه وأن يرزقنا في هذه الليلة حسن حسن القيام وحسن الصيام وأن يكتبنا عنده من عتقائه من النار ومن المقبولين في الحقيقة بعد أن انتهى الحديث بنا بالأمس عن سنن الله عز وجل في العز والذل وعرفنا من هو الإنسان الذي عنده عزة ومن هو الإنسان الذليل فتشت في يعني مذكراتي وأوراقي عن أي سنة أتحدث اليوم مع حضراتكم فوجدت بفضل الله تبارك وتعالى أنه مما يتناسب مع الأحداث التي نعيشها في ظل هذه المتقلبات وفي ظل هذه المتغيرات في ظل ما نراه من أناس صعدوا وأناس هبطوا وأناس أعزهم الله ورفع رايتهم وأناس أذلهم الله وخفض رايتهم وجعلهم عبرة للعالمين وجدت بإذن الله عز وجل أنه من المناسب أن نتحدث سويا إن شاء الله عن سنة من سنن الله في الخلق ألا وهي سنة الاستدراج سنة الاستدراج طبعا هناك سنة اسمها سنة التدرج إن شاء الله سنأتي عليها بإذن الله عز وجل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء لكن السنة التي معنا اليوم القانون الذي معنا اليوم هو قانون الاستدراج وأنا بطلب من نفسي أولا ومن حضراتكم إن احنا ننتبه لهذا القانون الرباني ولهذه السنة الإلهية ليه؟ لأن ممكن أي واحد فينا وإحنا قاعدين الآن يكون مستدرج من قبل الله تبارك وتعالى وهو لا يدري فلما حضرتك تركز معايا وحضرتك تركزي في الكلام اللي هنقوله إن شاء الله هنقدر نعرف يا ترى هل نحن في يعني واقعين تحت سنة الاستدراج يا ترى هل ما أنا فيه من نعيم وعز اليوم ورفعة ممكن يكون على سبيل الاستدراج هل يا ترى ما أنا فيه من علم وعبادة وكذا وكذا هل ممكن يكون على سبيل الاستدراج وربنا سبحانه وتعالى يستدرجني للانتقام مني عافانا الله والسامعين احنا عاوزين ادي يعني ده الهدف اللي عاوزين نوصل له ان احنا ما نكونش مستدرجين ويكون منتبهين دايما ننسب الفضل لله ما نحن فيه من خير فمن الله ما نحن فيه من فضل فمن الله ما نحن فيه من تدين أو التزام فمن الله العلم الذي معنا لله فأقول بداية باختصار شديد أنت في أمان ما دمت تنسب الفضل أولا وآخرا لله عز وجل عشان ما نطولش تعالى كده بنقول إيه يعني أقول في مطلع هذه السنة آه، من السنن الربانية المضطردة في الخلق اللي هي مستمرة مع الخلق أينما وجدوا وحيثما وجدوا آه، سنة الاستدراج هذه السنة الربانية التي تسري في المجتمعات البشرية وأكثر الخلق عنها غافلون ذلك لأن هذه السنة اسمع معاي ذلك لأن هذه السنة تعمل بطريقة خفية قل من يدركها تاني حتة دي بقول إن سنة الاستدراج بتقع في حياتنا أجمعين لكن من خصائص هذه السنة من خصائص هذا القانون أن هذا القانون يعمل في خفاء يعني إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي إنسان يفقد ابنه يفقد أباه يفقد أمه معروف أن الابتلاء سنة ربانية بس إيه؟ قانون ظاهر آه ده خلاص اسمه ابتلاء معروف ان لما انسان م- مثلا آه، بيكون ملك اليوم وغدا مبقاش ملك اه معروف دي اسمها سنة التداول او سنن الله في الملك والحكم او ما الى ذلك لكن سنة الاستدراج ان الواحد فينا ممكن يبقى في عز أبهت وعظمته وهو مستدرج من قبل الله وهنعرف الكلام ده دلوقتي ان شاء الله يبقى بنقول ان من خصائص سنة الاستدراج انها تعمل في خفاء بقول ذلك لأن هذه السنة تعمل بطريقة خفية قل من يدركها لأنها إما أن تأتي في صورة النعم أو في صورة النقم وفي كلا الحالين يكون الإنسان في غمرة ما ألم به أو ما فتح به عليه وهو لا يشعر ولا يشعر بمراد الله من الشيء الذي أصابه إلا بعد بعد إيه أحباب إلا بعد أن يكشف له عن أسرار الأقدار وعندها تظهر هذه السنة وهي سنة الاستدراج هناك بعد ما يقع كده وخلاص و... و... وتقع عليه السنة يقول آه أكن النعيم اللي أنا كنت فيه ده كله ما كانش علشان ربنا بيحبني انما كان استدراج من الله نقول له ايوه ساعتها هنقول له ايوه انت كنت مستدرج من الله تبارك وتعالى طيب يا ترى كلمه الاستدراج ديت معناها ايه لان احنا عاوزين نأصل وعاوزين يعني الحلقه ما تبقاش يعني حلقه وعظيه بس انما برضو نحاول ان احنا ناخذ بطرف من العلم فيها باذن الله عز وجل وربنا يعلمنا واياكم يا رب فكلمه الاستدراج آه، كما قال آه، ابن منظور في لسان العرب قال وفي التنزيل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون دي آية قرآنية بيقول قال بعضهم معناه يعني معنى الاستدراج سنأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم آه يعني ربنا سبحانه وتعالى يستدرج عبده بالنعم أو بالنقم سنة سنة كده قليلا قليلا دون أن يشعر من غير ما يجيله الأمر فجأة أو تقع عليه ال- ال- ال- ال- ال- النقمة أو العذاب فجأة وقيل معناه سنأخذهم من حيث لا يحت- يح- يحتسبون يبقى الاستدراج عقوبة تقع على العبد من حيث لا يدري ولا يحتسب ومنها قول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ها يحتسبون القاضي عياض كده قال كده لما قرأ الآية ديت بكى وقال أقوام عملوا أع- عملوا أعمالا ظنوها حسنات وهي سيئات آه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنع طيب لسه الكلام اللي بالمنظور بيقول إيه بيقول وقيل معناه أي الاستدراج سنأخذهم من حيث لا يحتسبون وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون به يفتح عليهم يديهم خيرات ونعم يبقوا مسرورين بيها فيركنون إليه ويأنسون به فلا يذكرون الموت فيأخذهم على غرتهم أغفل ما كانوا ربنا يفتح عليهم أبواب النعم والخيرات فخلاص بقى الدنيا فتحت ليه فينسى أنه عبد وينسى أنه مخلوق وينسى أنه ميت وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيأتيه الموت بغته آه ولذلك ابن منظور بيقول ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما حمل إليه كنوز كسرى لما فتح بلاد كسرى وجات له الكنوز بتاعت كسرى قال اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا الله الله شوف فقه الصحابة اللي اتربوا في مدرسة ابن النبي وعارف ازاي يتعامل مع النعم لما تجيله ويتعامل مع الضراء لما تجيله وفهم قول, قول ربنا سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لما اجي أفرح أفرح بشويش ولما اجي أحزن أحزن بشويش ما بقاش كده لما تجيني نعمة أقوم كده خلاص بقى أنسى وأمرح وألع لا لا لا لا لا لا كل شيء كده بوسطية وباعتدال ويبقى دماغي دايما في انه في انه قد تكون هذه النعمه استدراج من الله او هذه هذا الابتلاء استجر- استدراج من الله سبحانه وتعالى فقال لك سيدنا عمر لما جات له الكنوز كده وفتحت عليه بلاد فارس قال ايه قال اللهم اني اعوذ بك ان اكون مستدرجا فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فاني سمع سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مركز حضرتك معايا ولا لا وحضرتك مركزه معايا ولا لا ما احنا شفنا شفنا ولسه بنشوف على شاشات الاخبار شفنا الناس اللي وقعت والناس اللي دخلت القفص ربنا يعافينا والسامعين واللهم لا شماتة طبعا بس انا هسال نفسي سؤال واسال حضرتك وحضرتك انت مين انت مين من انتم بجوار من سقطوا هل حكمتم هل توليتم مناصب هل كن- كان عندكم من النعيم ما لا يعلم مداه إلا الله من من نحن احنا مين ربنا سبحانه وتعالى بيرينا آيات في الأكابر حتى نتعظ حتى نتعلم أي إنسان فينا الآن وانتم تسمعوني وأنا أول قبل قبل حضراتكم ممكن يكون مستدرج من الله وهو لا يدري ولا يحتسب شوف سيدنا عمر عمر الفاروق وانتوا عارفين مين هو سيدنا عمر وراجل ده ال- الخز... ال... ال... الكنوز ديت جايله ايه مش دخل البورصة وضرب في البورصة وكسب الف... لا ده راجل جاهد في سبيل الله وعبر جبال وأنهار و... يعني مشاكل كتير جدا يعني الكنوز دي جت بعد ما قدموا الأرواح والنفس والنفيس ومع ذلك بص للكنوز كده وقال اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون آدي معنى الاستدراج في اللغة يبقى إيه هو الاستدراج في اللغة قال لك يعني سنأخذهم قليلا قليلا وأصل مادة الاستدراج من الفعل درجة تقول درج الصبي دروجا من باب قعدة إذا مشى قليلا قليلا يقول لك لسه بيحبي لسه بيتعلم الإيه بيتعلم المشي آدي كلمة درجة فآدي معنى كلمة درجة في الإيه في اللغة باختصار وإيجاز شديدين لو جينا نبص على الاستدراج بقى في الاصطلاح نقلت لحضراتكم كلمات من آه، ل- ل- للطيبي في كتابه مرقات ال- المفاتيح آه، شرح مشكات المصابيح بيقول الطيبي بيقول الاستدراج هو الأخذ في الشيء والذهاب فيه درجة فدرجة قليلا قليلا والذهاب فيه إيه درجة فدرجة كالمراقي والمنازل في ارتقائه ونزوله طيب ومعنى استدراج الله استدراجهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم طب ازاي فالامام الطبي يقول الاستدراج ده صورته ازاي يعني بيقول وذلك ان يواتر الله نعم نعم نعمه عليهم النعم ناس ده بسم الله ما شاء الله والخير مفتوح والرزق شغال على ودنه آه أن يواتر الله نعمه عليهم مع انهماكهم في الغي فكلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطرا وجددوا معصية كل ما تجيله نعمة يعمل ايه المفروض يشكر ربنا لئن شكرتم لأزيدناكم آه، لا ده ده بقى البعيد مغفر ربنا عافينا والسامعين كل ما ربنا يديله نعمة يزداد معصية زي مين زي قارون اللي قال إنما أوتيته على علم عندي زي مين زي صاحب سورة الكهف اللي الرجلين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما وانتوا حافظين سورة الكهف طبعا بتقرأوها كل خميس وكل جمعة آه قال إيه قال له ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة انت بتتكلم ازاي ده ربنا مديني ال- ال- المزارع والبساتين والاموال دي عشان انا عزيز على ربنا عشان ربنا بيحبني نسي هذا الجاهل ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب فقال لك لام الطيب بيقول ايه بيقول وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع انهماكهم في الغي فكلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطرا وجددوا معصية فيتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم ظانين أن متواترة النعم أثرة من الله فاكرين النعم اللي بتنزل متواترة عليهم دي ان ربنا بي بي بي ايه بيأثرهم على بقية الخلق ان هم حبايب ربنا وقريبين من ربنا قال لك ظانين ان متواترة النعم أثرة من الله وتقريب وإنما هي خذلان منه وتبعيد ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي استشهادا واعتضادا النبي استشهد بعد ما قال الحديث اللي هنذكره والإمام الطبري طبعا بيشرح هذا الحديث فقال النبي تلا قول الله سبحانه وتعالى على سبيل الاستشهاد فلما نسوا نسيوا ايه قال نسوا اي عهده سبحانه وتركوا امره ونهيه فلما نسوا ما ذكروا به اي ما وعظوا به فتحنا عليهم وفي قراءه بتقول لك فتحنا عليهم يعني ايه فلما نسوا ما ذكروا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء فتحنا لهم كل ابواب النعيم ولو قلت لها فتحنا دلاله على الكثره الكثره في ورود النعم عليهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء اي من اسباب النعم التي في الحقيقه هي من موجبات النقم حتى اذا فرحوا بما اوتوا أعط- أوتوا إيه؟ أعطوا من المال والجاه وصحة البدن وطول العمر ها أخذناهم بغتة أي فاجأناهم بالموت أو العذاب فإنه أشد في تلك الحالة فإذا هم مبلسون أي واجمون ساكتون متحسرون متحيرون من رحمة الله آيسون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء بتهالي الآية ديت أخي الحبيب وأختي الفاضلة الآية دي جاوبتك على سؤال شغال في دماغك على طول الله يا رب أوروبا ال ال ال الكافرة والغرب المشرك والشرق ال- الملحد كل ما هم- ما هم فيه من هذا الإلحاد والكفر ومع ذلك يا رب متقدمين وعندهم رفاهية وعندهم رخاء اقتصادي واحنا اللي بنقول لا اله الا الله في الحال اللي احنا فيها دي اي ايوه ف- اقرا الايه فلما نسوا ما ذكروا به شوف شوف فتحنا عليهم ابواب كل شيء اديناهم من كل اصناف النعم حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته عاجلناهم بالعذاب او بالموت ساعه ما يعاين العذاب يحصل الزلزال تحصل الكارثه يحصل البركان تجي لهم الصواعق المرسله قال لك فاذا هم مبلسون كلمه مب- مبلسون دي اللي هو الواحد واقف يقول لك فلان ده واقف ايه مشدوه يعني ايه مندهش ايه ده ده بعد النعيم اللي انا كنت فيه ده بعد الحكم والرياسه والسلطان والملك والاماره انا واخد بالك من كلمه اشوف انا قلتها ازاي دي انا ادخل القفص انا اتحبس انا امنع من السفر مبلس مبلس يعني ايه واقف متحير بيبص شمال ويبص يمين مندهش أنا اللي ظنيت في يوم من الأيام إن أنا حبيب ربنا وإن ربنا إداني كل النعم ديت عشان أنا أفضل من غيري وعشان أنا أحسن من غيري وعشان أنا أستحق هذه النعم عن جدارة أنا يحصل فيها كده ربنا سبحانه وتعالى وصف المشهد ده في سورة الكهف نفس القصة اللي قلنا عليها من شوية قال إيه لما الراجل ال- ال- الصاحب الصالح اللي كان بينصح صاحبه اللي اغتر بنعمة ربنا وما فهمش ان النعمة دي استدراج ربنا بيستدرجه بيه او بيها بهذه النعم قال له ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولده فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لها فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره شوف بقى المشهد اللي ربنا وصفه ازاي وأحيط بثمره شوف شوف شوف فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها واخد بالك من المنظر هي دي كلمة معنى كلمة مبلسون مندهش حيران الله ده أنا قلت لا يمكن النعيم ده يزول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها من قال شوف فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ركز شوية وفكر وفكري فكر ان النعمة اللي بين ايديك ديت ممكن تروح منك وهتقف في نفس الموقف فكر ان الصحة اللي ربنا انعم بها عليك ممكن تكون استدراج لو ما استخدمتهاش في طاعة الله سبحانه وتعالى فكر ان الزوجة اللي معاك ديت ممكن تكون نعمة من ربنا بل أكيد تكون نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ولما ما صنتهاش وما حافظتش على حرمتها وما صنتش عرضها وأكرمتها وعاشرتها بالمعروف ممكن يكون ده برضو استدراج من ربنا ليك ممكن لما يكون الزوج اللي معاك دوت راجل يعني عبد من عباد الله عنده صلاح عنده تقوى عنده دين بيكرمك لوجه الله سبحانه وتعالى لا يريد لا يريد منك جزاء ولا شكورا ما ترفضيش النعمة ممكن يكون ده أيضا استدراج من ربنا ليكي أنا بقول الكلام ده ليه والله يا إخوانا أنا بقوله لنفسي بقوله لأهل بيتي بقوله لحبايبي بقوله لإخواني أصل إحنا للأسف الشديد لما بنتكلم عن سنة الاستدراج ديت عن قانون الاستدراج كل واحد فينا يقول لك لا لا يروح جاضع كده على الكنبه بتاعت الانتريه بتاعه ولا على الارض الشلت على الارض اقول لك مش انا يا عم ده الشيخ بيتكلم عن الناس الكبيره يا عم الرؤساء والملوك والامراء احنا مالنا يا عم ده احنا ناس يا عم الحاج بن بنكمل عشان نوم لا والله شويه الصحه اللي عندك دول ممكن يكون استدراج الزوجة الصالحة استدراج الزوج الصالح استدراج الأخ الطيب استدراج الأخت الطيب كل النعم اللي حواليك عيالك دي ممكن تكون استدراج الميج ال 500 جنيه اللي بتاخدهم كل شهر ده هم اللي انت مستشويهم ممكن يكونوا استدراج فاحذر ان تستدرج لان الله قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون انتبه انتبه فان لله عز وجل في خلقه سننا وقوانين خفيه لا يدركها الا من قرأ الكتاب وفهم سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي علمنا من خلال سيرته الشريفة كيف نحمد الله على النعم وكيف ننسب الفضل أولا وآخرا لله لأنه تعلم في كتاب الله وما بكم من نعمة ها فمن الله أيوه وما بكم من نعمة فمن الله عرفت يعني إيه الاستدراج عرفت يعني إيه الاستدراج إن ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان ويفتح عليه أبواب النعم تمام الكلام لحد ما يتمادى في غيه وخد بالك كل ما يزيد في الطغيان كل ما يمكن له أكتر يفتح له ها خمس سنين أولين عدهم ده تمام التمام أنا كده زي الفل ما انتبهش إن ده استدراج نديله خمسة كمان نجدد له فترة رئاسة تانية خمس سنين كمان ما انتبهش ان ده استدراج ما عملش بطاعة الله ما حكمش بشرع الله اديله كمان خمسة يبقوا 15 لا ده الدنيا زي الفل راجل بقالي 15 سنة بحكم وباش ملك انا عاوز اكتر من كده تاني ما انتبهش اديله كمان خمسة يبقوا عشرين اديله كمان خمسة خمسة وعشرين اديله كمان خمسة بقوا تلاتين كفاية كده عليك تعالى تعالى بقى هننفذ فيك القانون الرباني قانون الاستدراج قانون الأخذ بعد الإمهال قانون الإملاء هيتطبق عليك الآن لأن أنا قلت لك في القرآن وانت ما سمعتش سنستذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم ما تكمل يا عم الحاج معاي من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ما سمعتش كلام النبي وهنجيله بعد شوية الحديث ده برضه بس أنا أحب أمشي بالترتيب يعني إن الله لا يملي للظالم يملي له قد إيه سنة اتنين تلاتة عشرة تلاتين أربعين خمسين والله يمليه سيبه سيبه يا عم يهيص في الدنيا كده وماشي يخبط في ده وينتش في ده ويشتم في ده ويبعت رسائل لده ويكتب لدوت ويعمل لده ويكذب ويصدق نفسه ولا ولا سيبه براحته خالص وصاحبنا من فرط جهله ربنا يهدي الجميع يقول لك الله ما انا عمال اذي في الخلق وزي الفل اهو صحتي زي البومبه اهي وعيني اهو يندب فيها رصاص زي ما بيقولوا أنا يا عم ده انا كده صح ده انا كده على خير ده الناس دي ما يستحقوش الا كده هو بيعيش في الزمن ده يا اخوانا غير البلطجي هو يقول لنفسه كده ده الواحد لازم يبلطج ويقل ادبه عشان الناس تحترمه هم. هم. يا عم الحاج ده كلام الجهله ده يا عم يا عم ده من شر الناس من تتقيه الناس مخافه فحش الواحد بيم- بيخاف من الانسان ال- ال- قليل الادب او الانسانه قليله الحياه والادب ليه عشان يتقي فحشه ويتقي فحشها النبي قال كده إن من شرار الناس من تتقيه الناس مخافة فحش يقول لك يا عم اردم عليه يا عم ده راجل راجل صليت اللسان يا عم روح الله يسهل له يا عم النبي قال كده لما واحد استأذن عليه قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو راجل معلم بضى ربنا فلما دخل على سيدنا النبي بش في وجهه وألان له القول ولما الرجل خرج قالوا يا رسول الله لما استأذن عليك قلت ما قلت فلما دخل فعلت وفعلت يعني بشيت في وجهه كده وكلمته بالراحة النبي قال لهم إن من شر الناس من تتقيه الناس مخافة فحشه بتتقي شر لسانه وبقول فاكر هو فاكر إن كده كسب درجة عند الناس والناس بتحترمه لا ده الناس بتتقي شرك واعرف ان انت مستدرج واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ويومك جاي جاي بمقتضى قانون وسنة الاستدراج عرفت يعني إيه استدراج عرفنا يعني إيه استدراج في اللغة وعرفنا يعني إيه استدراج في الاصطلاح طيب ابن الحج ده واحد من العلماء يعني في له كتاب اسمه المدخل قال كلام جميل قوي برضه في معنى الاستدراج وانا حريص ان شاء الله ان احنا نحاول يعني بقدر الامكان نأصل للموضوع باذن الله عز وجل قال ابن الحاج قال الاستدراج اسم لمعنيين فاحد المعنيين استدراج عقوبة للسيئة تنبيها على الإنابة يعني إيه؟ أنا بفسره كل كلمة أهو الكلام يمكن يكون مكلكع سنة أنا بفسره بيقول الاستدراج الاستدراج ده بناخده على حاجتين على معنيين أول معنى استدراج عقوبة يعني إيه عقوبة ديت يعني يكون عبد كده مذنب وبتاع وعنده سيئات فيوم ربنا يروح باعت له كده إيه قرصة قرصة ودن ده اسمه استدراج على سبيل التنبيه لكي ينيب ويتوب إلى ربه أدي أول حاجة طيب والمعنى الثاني استدراج لا إنابة فيه ولا رجوع اللي هو مين بقى المسرف على نفسه في الظلم والمعصية ربنا يفتح له زي ما قلت من شوية يفتح له كل الأبواب عشان يتمادى في غيه ويتمادى في طغيانه فإذا أخذه أخذه على غره عافانا الله والسامعين طيب قال والمعنى الثاني استدراج لا إنابة فيه ولا رجوع وإنما ي- يستدرج العبد على قدر بغيته كل واحد فينا له مدخل بيتاخد منه يعني هل انت عايز تقول لي اللي انا بحبه انت بتحبه اللي انت بتحبيه اختك بتحبه لا كل واحد فينا له بغية في حاجة واحد عاوز سلطة واحد عاوز شهرة واحد عاوز آه، أموال واحد عاوز مناصب واحد كل واحد فينا له بغية فابن الحج بيقول إيه بيقول آه، بيقول آه، وعلى وإنما يستدرج العبد على قدر إيه بغيته فمنهم من يستدرج بالملك يبقى لم- لو أنا سألتك سؤال وأنا عارف أنت لسه بتكتب برضو معايا على ورقة النتيجة اللي أنا قلت لك عليها امبارح عشان تفتكر الكلام ده إن شاء الله بقول لك ما هي الأشياء التي يستدرج بها العبد العبد يستدرج بإيه قال لك فمنهم من يستدرج بالملك والسلطان وطاعة الناس له يبص يلاقي نفسه كده ملك او سلطان او امير او رئيس يقول لك بس والناس بتسمع كلامه وبيخافوا منه ادي ايه باب من ابواب الاستدراج طيب قال لك ومنهم من يستدرج بالدنو من الملوك والسلاطين والحظوة عندهم يا عافينا يا رب وسلمنا يا رب يعني يتعرف كده على رتبه يتعرف كده يبقى سكرتير رئيس الدولة آه، سكرتير رئيس مجلس الوزراء مش عارف سكرتير مين يقول لك اه ده انا اسكت يا عم ده ربنا انعم علي نعمه كبيره جدا ده انا بشيل الجزمه بتاعت فلان يا راجل والله العظيم وبتشوفه كده اهو وجه الوجه فلان ده اللي بتشوفه في التلفزيون بتشوفه عين عينك كده يا عم اسكت يا عم ده انت لو بس شو- شلت الجزمه بتاعته يا نهار ابيض يعني محدش قدك يا الله شوف كيف الناس اللي كانوا مأجرين ناس موظفين ناس تلبسهم الجزم أي والله أين ذهبوا أناس عزوا ثم ذلوا سادوا ثم بادوا هي دي الدنيا ركز ركز واعرف انت واقف فين ورايح على فين وراجع نفسك أول بأول حتى لا يقع عليك هذا القانون الصعب قانون الاستدراج بيقول ايه بيقول ومنهم من يستدرج بالدنو من الملوك يبقى قريب من مراكز الحكم يقول لك يا عمي ده انا الكلام ده جايبه لك من المطبخ المطبخ بتاع السياسه وبتاع الر- ده الكلام ده نشوف عايش فيه يا عم الحاج يا راجل ده اللي كان بيحلق للراجل يا نهار أ- اللي الحلاق الحلاق والله انا شفت الحلاق بتاع الرئيس لو شفتوا انتوا الحلاق ده يعني مش هتصدق الحلاق يا راجل فما بالك بقى بالناس الكبراء ركز ومنهم من يستدرج بالدنو من الملوك والسلاطين والحظوة عندهم يقول لك ما تجيش ناحيته عشان الراجل ده معارفه كبيرة ممكن يأذيك ممكن يوصي عليك يجوا زوار الفجر ياخدوك ويبقى ليلتك مطينة بطين خلاص يا عم الله يسهل له يا عم احنا قد الناس دي هم، طيب ومنهم من يستدرج بالتوسعة في تجارته وبالتوسعة في المال فتح حته كشك صغنن كده هوب كشك بقى محل إيه، محلين هوب ثلاثة في كل فرع مح- في كل محافظة فرع في كل دولة فرع اه وسع عليه وسع عليه يقوم يقول لك شفت ده انا كسبت وعملت الحاجات دي هم من عرق جبيني يا راجل يا راجل وكان فين عرق جبينك ده وانت ما بتعرفش ما بتعرفش تناول نفسك لقمه كان فين عرق جبينك ده وانت بترضع وانت بترضع ايه كان فين عرق جبينك وانت في بطن امك كان فين يقول لك يا عم ده شقى السنين ده صدى اسناني المحلات اللي انت شايفها دي التجاره دي كلها بدات بعربيه كرو شوف بسم الله ما شاء الله عندي اسطول تريلات وسيها انتبه ده استدراج من ربنا انسب الفضل لربنا قبل ما تيجي لك المصيبه تاخذ السابق واللاحق قال لك كده كما ورد في الأثر بالله عليك لو معاك ورقة وقلم اكتب الكلمة اللي هقولها لك دي بالله عليك يا شيخ بالله عليك يا أختي أكرموا جوار نعم الله أكرموا جوار نعم الله فإن النعمة قلما فرت من قوم ثم عادت إليهم قولها تاني يا شيخ بس ما لحقتش أكتب حاضر حاضر بالراحة أهو أكرموا جوار نعم الله فإن النعمة قلما فرت من قوم ثم رجعت إليهم لما بتروح بتقطع السلاسل تقول لها استني أنا آسف حقك عليا بقى يا دنيا خليكي بس خلاص والله خ- انسى لما بتروح خلاص أكرموا جوار نعم الله فإن النعمة قلما فرت من قوم ثم عادت إليه وهات لي واحد كده كان عنده أموال وي وي أو مناصب أو كذا وراحت منه الحاجات دي ورجعت له تاني هات دور كده وفتش في الحي بتاعك في البلد بتاعتك شوف كده الناس اللي كانوا بيلبسوا الجلاليب الجوخ ولا البدل السنيه ولا ولا ولا لما ربنا أنزل عليهم غضب وعقابه من أكلهم للربا والحرام والمصنع ضاع والعربيات ضاعت والدنيا باظت قول لي كده ان هم رجعوا تاني قليل جدا نادر نادر الكلام ده طيب قال ومنهم من يستدرج بالأهل والولد والحاشية مم. يبص كده عنده 11 12 عيل يقول لك ده احنا لو دخلنا حارة نقفلها بإذن الله بإذن الله ايه بلاش إذن الله دي لأن ربنا لا يأمر بالشر ولا يأمر بالفحشاء ده احنا يقدر يا عم ده انا عندي عيالي ياكلوا صاحي استدراج إن من أولادكم إن من أزواجكم وأولادكم إيه عدوا لكم فاحذروهم فعيالك اللي انت فرحان بيهم دول استدراج فخاف وانسب الفضل لله عشان ربنا يجعلهم قرة عين ليك في الدنيا وفي الآخرة طيب ومنهم من يستدرج بعلمه هم، استر يا رب استر يا رب دخلنا بقى في الكلام بقى اللي ايه اللي يوجع القلب قال ومنهم من يستدرج بعلمه بأن يكرم بسببه ويحمد ويعظم ويسمع قوله سيدنا الشيخ راح سيدنا الشيخ جه العالم الجليل والحبر والبحر والزاخر عليه سحائب الرحمة والرضوان وحيد العصر وفريد المصر و... ونور انت عارف بقى يقوم تكبر في دماغه العملية ويفتكر نفسه ان هو عالم صح عالم ايه يا عم مهما الانسان اتعلم يا عم الحاج يروح فين في علم الله يروح فين الإمام الغزالي قال كلمة جميلة وعجيبة قال لك العلم ثلاثة أشبار إذا علم الشبر الأول تكبر أول ما يقرأ كتابين بنص جنيه يقول لك أنا شيخ وبفتي وفي كل حاجة وعارف كل حاجة تمام وإذا عرف الشبر الثاني تواضع ساعة ما يقرأ كتير ويتفقه في الدين فيلاقي إنه كان جاهل بحاجات كتير قوي يقول يا عم ده اللي أنا اتعلمته ما يجيش حاجة في اللي أنا جاهل بيه فإذا علم الشبر الثاني يحط واطي بقى تواضع فإذا علم الشبر الثالث علم كأن لم يعلم شيئا يقول لك فينني فينني وهذا البحر الزاخر من العلوم والمعارف أنا فين من العبد الصالح مع سيدنا موسى لما وقفوا على شاطئ البحر وشاف العصفور نقر نقرة كده في المية قال له ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر ده مين؟ ده العبد الصالح اللي ربنا علمه قال وآتيناه من لدنا علما وسيدنا موسى ربنا قال عليه وكلم الله موسى تكليما فأي شيخ بقى مهما بلغت منزلته ومهما بلغ علمه يروح فين في الكلام ده فبالراحة بالراحة اعرف وضعك واعرف حقيقة نفسك ولازم تبص لنفسك ده اهي أنها أحقر ما تكون لأنك أنت لو ما فطنتهاش على كده هتشتغل لك بقى ده أنت العالم الرباني وأنت وحيد مش عارف إيه وأنت وحيد زمانك وأنت الراجل الملهم الذي والراجل صاحب الفراسة الذي يرى بنور الله وأنت وأنت وأنت كلام يقسم الظهور ويقطع الرقاب عافانا الله والسامعين لا يا عم لا يا عم الحاج ما لزمش الكلام ده خالص لا هيقدم للشيخ حاجة ولا هيأخر له حاجة خالص ف... فقال لك هنا ومنهم من يستدرج بعلمه بأن يكرم بسببه ويحمد ويعظم ويسمع قوله ناس تحضره بالملايين فلو ما حافظش على نفسه يضيع لو ما جددش العهد مع ربه ما بكم وما بكم من نعمة فمن الله يضيع يقول لك الله شوف ده مئات اللي يقول يا عم بيسمعوا لي يا عم الحاج ده انا اكيد واحد ما حصلتش أكيد واحد مفيش مني إن ما كانش فعلا عالم رباني هيضيع وسيفضحه الله على رؤوس العالمين عافانا الله والسامعين وعندك انت أول من تصعر بهم النار معروفين اللي هو الايه العالم والشهيد والمنفق اللي كانت كل أعمالهم لغير الله سبحانه وتعالى طيب قال لك ويسمع قوله فهو مستدرج بنيل حظه من علمه طيب قال لك ومنهم العابد واحد بقى مش عالم اه بس ما شاء الله عليه في الصلاة سوس شغال ليل ونهار صلاة وقراءة قرآن وتسبيح وذكر قال لك ومنهم العابد يستدرج من طريق العجب من طريق العجب في عمله والقوة على ذلك في بدنه يقول يا أخي ما شاء الله عليك يا أخي تقعد يا أخي تختم القرآن في يوم بتقعد يا أخي تصلي على النبي 10000 مرة في اليوم وبتصلي لحد ما نهاري لحد ما الفجر أذن وبتعمل وبتعمل يقول لك يا سلام ده لوم ان انا عندي قوة كده وعندي صبر وطولة بال على الحاجات دي ما كنتش يا عم لا والله والله كلمة سبحان الله لا تخرج إلا بتوفيق الله ولذلك الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله قال كلمة حلوة قوي قال ان احنا لما نقول الحمد لله محتاجين ايه ان احنا نحمد ربنا أن جعلنا نقول الحمد لله فكل حمد يحتاج إلى حمد وكل شكر يحتاج إلى شكر فتظل حامدا شاكرا إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى فمش حاجة بتخرج من لسانك حاجة كويسة يعني إلا بتوفيق الله وبمدد الله وبعون الله طيب قال لك بقى شوف شوف الحتة الدقيقة دي قال ومنهم ذو البصيرة واحد حكيم كده عنده فراسة عنده بصيرة يشوف الواحد كده يشرحه لك يشرح لك الأحداث اللي هتحصل بكرة وبعد بكرة لأن عنده بصيرة عنده رؤية ثاقبة للأحداث قال لك منهم ذو البصيرة يستدرج بالزيادة في بصيرته ربنا سبحانه يقول حاجات وتطلع صح يتوقع حاجات وتطلع صح فيقول لك الله ده انا يا عم ده انا على كده بعرف علم الغيب فيخش في سكة تانية خالص عافانا الله والسامعين يبقى يستدرج بماله يستدرج بملك بالملك يستدرج بالدنو من السلاطين بالأهل والمال بالتوسعة في التجارة بال- بعلمه يستدرج بقوته في الدين وعبادا- وعبادته يستدرج ببصيرته آه قال لك لسه الكلام لابن الحج في كتابه المدخل بيقول فجميع من ذكرنا من المستدرجين من المستدرجين كلهم لا يخلو من الرياء والعجب وكل مزين له ما هو فيه وكل مزين له ما هو فيه لا يرى إلا أنه على الطريق مقبول منه إحسانه فاكر أنه على الطريق الصحيح والسليم ليه لأنه مستدرج وقد عمي عن فتنة ما هو فيه من الاستدراج ما شافش ولا عرف ان كل النعم اللي هو فيها دي كانت استدراج من رب العالمين سبحانه وتعالى قال لك ومنهم بقى ربنا يا رب يجعلنا منهم دول ومنهم من ينبه فينتبه فيرجع إلى الإنابة ويفزع إلى الاستكانة ساعة كده ما نفسه تشد كده تعجب شوية الله يا دي انت قلت درس حلو النهاردة صليت ركعتين حلوين النهاردة صمت لك يوم في الحر ده عملت قرأت مش عارف كم جو... ساعة ما نفسه تشد يقول لها تعالى راح فين يخرب بيتك هت... هتوديني في داهية تعالي تعالي هنا بسرعة تعالي تعالي تعالي تعالي. كل حاجة من فضل ربنا سبحانه فده ايه قال لك ومنهم من ينبه فينتبه فيرجع إلى الإنابة ويفزع إلى الاستكانة ومنهم من يهمل فيهمل نفسه إلى حضور أجله فهذه فتنة الاستدراج فنعوذ بالله من ذلك والمستدرج مفتون فلا يعلم بفتنته مزين له عمله مستحسن ما هو فيه طالب للزيادة على ما هو عليه مقيم فاحذر أنا خلاص بختم أهو فاحذر كلام لسه لابن الحاج آه، ل- ل- نعم فاحذر فتنة الاستدراج واعلم اكتبها برضو على ورقة النتيجة دي برضو واعلم أن, لل- أن الاستدراج عقوبة للمضيعين شكر النعم واعلم أن الاستدراج عقوبة للمضيعين شكر النعم واعلم أن الاستدراج عقوبة للمضيعين شكر النعم لنا لقاء آخر إن شاء الله مع سنة الاستدراج إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه الدروس عن الحبيب وصحبه وصحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فيهتدي فالخير الخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله أو فعله في صمته أو تمثيله فخر لكل موحد فسواه يؤخذ أو يرد كلامه كلامه من مثلنا إن سرنا خلف محمد